أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في مراجعة سورة المائدة وورد اليوم صفحة أو وجه رقم 109 وجه رقم 110 وجهان إن شاء الله من الآية 10 إلى الآية 17 نفتح المصاحف ونتعرف على ضيوفنا في الاستوديو ونسمعهم بعد ما نتعرف عليهم ان شاء الله معانا ضيفنا الاول الشيخ احمد فهيم اهلا بيك شيخ احمد الله يكرمك منور قناه الرحمه ربنا يبارك لك يا دكتور بص عليك ضيفنا الثاني الشيخ عبد الرؤوف عبد الله اهلا بيك شيخ عبد الرؤوف اهلا بك يا مولانا منور قناه الرحمه منور الان يا طبعاً.
شيخ عبد الرؤوف ألف بسم الله عليك.
سلامة.
آه نبدا ان شاء الله باذن الله تعالى التلاوه مع الشيخ احمد فهيم من الايه 10 وباذن الله تعالى نتلقى اتصالات حضراتكم الى نهايه البرنامج باذن الله تعالى فليتفضل مشكورا ماجورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بارك الله فيك شيخ أحمد الشيخ عبد الرؤوف جاهز؟
نعم.
أكمل بقى الوجه الثاني إن شاء الله إن شاء الله أصبر. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب شرط لك يا شيخ عبد الرؤوف أنت الآن عشان كده ما ادكش الوجه كامل شو- عايزك تهدى كده ان شاء الله حاضر.
ونحقق الغنى نضغط غنى شويه على الميم مشدده والنون مشدده يعني حتى آه، نستطيع ان نبين زمن الغنى حاضر مم.
أصبر طولي. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل ما هو السلام القلق يولد اخطاء نعم
رضوانه لازم نقطع الضاد عشان نبين زمن الضاد لان الضاد اي حرف ساكن لابد له من ايه من زمن نعم.
اما زمن انقطاع صوت او جريان صوت فتره زمنيه بسيطه او جريان صوت فتره زمنيه اطول والضاد هنا من الحروف الرخوه اللي بيمشي فيها صوت زياده اقول ايه رضوى رضوى مش رضوى رضوه اه انت بترتاحش ولا حاجه نعم طيب، لا اتفضل.
شرح شرح ماشي
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم ما احنا مش عايزين اهلها بقى صراطيم جبنا ياء صح آه.
الى صراط مستقيم نعم انا سمعتك قبل الحلقه أيوة.
صوتك كان اقوى من كده بكتير هو راح فين صوتك أنا الشغلانة الرهبة بقى الرهبه ما في رهبه ولا حاجه ان شاء إن شاء الله الله.
اتفضل يا حسام ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
قدير قدير ايوه كده بارك الله فيك شادرو آه شعرو بس قلقان شويه فيعني انت نسال العذر هو اصلا من ساعه ما جه وهو اصلا قلقان الله يكرمك بس انت كويس يعني بفضل الله تعالى تحتاج بس الى ثقه بالنفس شويه الله معانا الاستاذ كريم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف ازيك يا شيخ كريم
نعم وانتم بخير وانتم بخير
لو سمحت اقرا اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا
لا.
أيها اسمعني بقى يا شيخ كريم نعم.
اما اقول باياتنا اولئك اولياء ايها نعم.
لكن اما اقول باياتنا اولئك مع قصر المنفصل يبقى اقصر منفصل على طول نعم.
معايا يا شيخ كريم حاضر.
لان في مشكله بقى يا شيخ كريم عارف ايه هي لو انا قرات مره بالقصر ومره بالتوسط يعني مره اخلي المد حركتين يا ايها ومره اقول يا ايها ابقى بعمل حاجه اسمها تركيب الطرق نعم عند حفص نعم.
وده أقل ما قيل في أنه مكروه لكن آه، آه، يعني الراجح أنه حرام تحرم القراءة بتركيب الطرق نعم.
خلاص يا كريم حاضر عشان ما نزعلش من بعض بس اتفقنا حاضر طب يلا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا طب خد بالك من السين السين عليها ضمة ولا تحتها كسرة
على ضم على غنة ضم على ضمة صح يبقى يبسو مش يبسي مم.
إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم جميل واتقوا الله
مم.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون شيخ كريم بارك الله فيك شيخ كريم استاذنك سيب رقم تليفونك في الكنترول يعني انت عندك اداء طيب جدا وعندك احكام كويسه جدا يعني قراءه طيبه ربنا يحفظك شيخ كريم جميل كريم ها تمام هو سنه صغير لكن إن شاء بسم الله الله.
ما شاء الله يعني إن شاء الله.
معانا الحاجه عائشه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا سيدنا ازي فضلتك يا حاجه عائشه الحمد لله رب العالمين الله يحفظك أقرأ إن شاء الله اتفضلي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا طب ناخد بالنا خلاص انه بقى ما هوش نا نقيبه نقيبة.
نقيبه لا قاف ضعيفه عندي مكسوره ف- فضعفها نقيبا نقيبه نقيبا تمام وقال الله إني معكم لا.
تضحوا بالنا من حاجه ثانيه حاجه انا عارف ان انت محبه للقراءه الصحيحه الحمد لله آه معكم ولا معكم معكم ايوه لابد من تحريك العين ما اقولش معكم والا بسكنت العين م.
وقال الله إني معكم تمام لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم طب ناخد بالنا من حاجه ثانيه هي وعظ وعزرتموهم تمام
وأعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار امم فمن كفر أثر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل طب نخلص بس الضاد من الدال كده فقد ضل سواء واللام اللي بعديها فقد ضل سواء السبيل بارك الله فيكي ربنا يبارك فيك يا ربنا يحفظك حاجه عائشه بس خد بالنا ما نعملش سكت بس يعني ما افصلش بين الحرفين بايه سكت لكن بسم الله ما شاء الله قراءه طيبه جدا آه انتوا ركزوا معايا عشان في الاخر اسالكم على الاخطاء برضو اللي إن شاء الله، بيسمعها إن شاء الله.
من خلال آه مشاهدينا او شاء الله.
خارج الاستوديو ان شاء الله شاء الله.
معانا الاستاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا خالد والله في نعم اين انت يا شيخ محمد يا شيخ محمد انني اهو انت اهو قول انا في نعمه وفضل من أنا الله في نعمة طيب هتسمعنا الورد معانا ولا هتقرا من جزء عام لا هقرأ سورة المنافقون ده يعني بالعافيه يعني ولا ايه يعني من أول تما من أول تسعة من اول ايه تسعة أمم.
طب ابدا استعين بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل خد بالك بس ذلك- من التشكيل يا محمد تاني يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله تمام كده ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون مم.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل مم.
أن من يأتي قبل ان أحد- ياتي أن يأتي أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا مش ربي ها.
فيقول فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب مم.
فأصدق وأكن من الصالحين ولن بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ محمد آه، معانا ام سعيد من آه، سوريا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا ام سعيد
بارك الله فيك أستاذ أشرف فيكم الله بارك ان شاء الله
آه، كمل الآية 13 من الايه 13 ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين بارك الله فيكي يا أم سعيد قراءة طيبة جدا ربنا يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله آه، أستاذة شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ في نعم والله الحمد لله ممكن أقرأ اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم خد بالك يا أستاذة شيماء ما قلتش أخذنا أه ولا آه آه، أخذنا
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا خد بالك من حاجة تانية يا أستاذة شيماء ودي لمشاهدينا الكرام آه، كتير من الناس عايز يبين الهاء بتاعت به نعم فيجي والد يقول إيه بيه بيه هي مش بالقوة دي هي بيه معايا يا أستاذة شيماء آه.
مش بيه ما ولدش ياء وعشان اجيب الهاء نعم امم فنسوا فنسوا حظا بس أقف عليها تاني اقف عليها تاني اه فنسوا حظا مما ذكروا به تمام فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أكمل اه اكملي ان شاء الله يا أيها ال... يا يا أهل الكتاب.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون خدي بالك ما قلتش كون كون بص الفرق بينهم آه ما كن ما كن في فرق في الصوت بتاع الاخفاء اه الاولاني فيه تفخيم للايه للغنه زائد ان انا بعمل عمليه شبهه ادغام معايا اه لكن انا عندي اللي هنا مفيش شبهه ادغام مم.
ي- يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ويعفو عن يعفو حركنا الواو مم.
ويعفو عن كثير تمام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بارك الله فيكي وفق الله وبركاته.
معنا استاذه اسماء من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيكم يا شيخ أسر وفيكم الله بارك ان شاء الله أقرأ آية 16 إن شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم كويس قوي يا استاذه اسماء آه ما ينفعش اقول رضوانه يريض ولا ريض رض- اه يبقى انا عندي من الراء للضاد على طول انت عايز تركك الراء وتفخم الضاد فبتعملي كوبري بينهم بتعملي كوبري بياء بحرف ايه مد رضوى مش ريضوى مم.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم خد بالك من حاجتين بقى هنا ما اقولش صراع كده فين كسر الصاد لابد من بين كسر الصاد ماشي حاضر.
وما اقولش مستقيم وابدل القاف بكاف حاضر.
ويهديهم الى صراط مستقيم ويهديهم إلى صراط مستقيم تمام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم مش ابن كده عملنا زمن زياده المسيح ابن مريم
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم مم.
أنت كده؟
كويس ان شاء الله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بس خد بالك انت عشان بتستعدي للحرف المفخم فبتستعدي بمد والارض والارض هم.
ولله ملك السماوات والأرض ايوه كويس قوي وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بارك الله فيك ويقف على ما يشاء او لا بارك الله فيك ان شاء الله الشيخ احمد انت معلم قران صح إن شاء الله واضح عليك اصلا ربنا- من خلال آه، ربنا يبارك انفعالك معايا في الرد ربنا يحفظك ويعلمنا واياكم ان شاء الله ربنا يبارك لك معانا الحاجه نبيله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وحضرتك بخير ومشايخنا الطيبين مع حضرتك وانت بخير وجميع مشاهدي قناه الرحمه اللهم والمسلمين في آمين.
كل مكان بخير ان شاء الله اللهم امين ابدا ان شاء الله ان شاء الله من اول الوجه بقى ان شاء الله الوجه الاول حاضر آه، من اول آه، والذين كفروا وكذبوا حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ماشي كويس قوي حاجه نبيله بس ما قلتش نعمه آه، حاضر اذكروا نعمة الله عليكم حاضر يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا ليبوا ليه؟ أن يبسطوا أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بارك الله فيك يا حاجة نبيلة وإياك إن شاء الله رب ربنا يحفظك آه معنا الأستا- الأستاذة منة الله من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا منة الحمد لله انا شاركت معاك يوم الاثنين وانا سعيد بيكي انك بتتصلي تاني واسعد بيكي دائما ان شاء الله صديقه البرنامج اقرا وارتقي
جزاك الله كل خير خيرا جزاك ان شاء الله ها تقراي معانا ايه الورد ولا جزء عام ولا تقراي ايه لا انا هنقرا المائده معاكم وهنراجع معاكم طيب جميل انت حافظه قد ايه يا منة
آه، 12 جزء آه، 12 جزء ونص منين من الناس ولا من البقره لا من الناس من الناس يعني انت لسه ما وصلتيش للمائده ايوه لا طيب هنراجع معاكم ونحفظ طيب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر طب خدي بالك من حاجه الهمزه عندي مش موجوده في الوصل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وبعثنا منهم اثنا لا عشر بص بص يا منى خدي بالك من حاجه ما اقولش منهم اثنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا انا عندي لا، شفت الالف اللي عليه راس صاد ده وصل ها ده وانا بوصل كاني مش شايفه خالص يلا حاضر مم.
وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ممتاز مم.
نعم ممتاز اه وقال الله إني وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم الزكاة لا الزكاة لا وقف عليها وآتيتم الزكاة
نقف عليها يعني؟
اه نقف عليها انت وقفت عليها بس وقفت عليها بالتاء لكن التاء المربوطه الوقوف عليها نقف عليها بالهاء على طول في القران كله طيب. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقررتم وأقررتم الله قرضا حسنا جميل لأكفرن عنكم سيئاتكم, سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار لا ها ليه اسمعيني بس هي الانها ولا الانها
الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل بارك الله فيك يا منة الله ويا منة الله و... وانا سعيد بيكي جدا
جزاك الله كل خير ربنا يبارك فيك ونسعد بيكي دائما في برنامج اقرا وارتقي معانا الحاج عطيات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازيك حاجة عطيات الله يخليك يا شيخ أشرف ها آه، أقرأ إن شاء الله ان شاء الله اكملي بقى باذن الله طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضتم ميثاقكم لعنتم طب بص بقى تاني كده بقى نعم، لعنتم.
انا لسه كنت هقول لك ايه نعم.
للاستعاذه بلاش نردك فيها خلاص بفضل الله تعالى الله يخليك بقت مظبوطة قوي الله يخليك يا شيخ أشرف فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا ها فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية اما تلاقي النفس عندك هينقطع يا حاجة آه، عطيات نعم اما اما تحس النفس انقطع قفي حاضر في اي موضع حاضر لكن طبعا نتخير لو نستطيع ان احنا نقف قبلها بشوية على موضع صحيح يبقى افضل إن شاء مم.
الله وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موضعها لا الميم على الميم عليها ايه؟
إيه، فتح.
إيه، كسرة الميم أنهي ميم بتاعت موضعها؟
آه.
اه عن موضعها لا بس ما انا لسه هقول لك اهو بقى الميم عليها ايه؟
عليها شدة على الميم عليها ايه؟
شدة شدة وفتحة.
وفتحة وبعديها واو عليها ايه؟
الواو عليها فتحة يبقى ايه؟ عم و نعم انت بتقولي مو اه موضعها لا موا ما ويوضعها أ- أ- العين عليها ايه؟
كسرة تحتها كسر صح؟
مواضعه مواضعه ايوه لانها مجروره ها ايوه ونسوا حظ- ونسوا حظا مما ذكر به ذكروا ذكروا به مم.
ولا ت- ولا تزال تط- تطلع على لا خير تسمعني كده ولا تزال تطلع على ها ولا تزال تطلع على ما فيش خير تطلع خدي بالك بس حاجه عطيه تطلع.
العين اللي بعدها ضم واو ولا ما فيش بعدها واو تطلع تطلع على آه، تطلع على تطلع على ها.
خائنة خائنة خائنة خا- خائنة منهم إلا قليلا منهم جميل فعفى الله- فعفى عنهم وص- لا فاعف عنهم واصفح ف- آه، كلام النبي فاعف صلى الله عليه وسلم عنهم واصفح ها.
إن الله يحب المحسنين ان الله إن الله يحب المحسنين ممتاز حاجه و- عطيه ومن الذين كفاية.
قالوا إنا نصارى قالوا إنا كفاية.
نصارى أخذنا ميثاقكم لا في ياء عندنا ميثاقهم ميثاقهم امم فنسوا حظا فنسوا.
مما ذكر به مما ذكروا به مما ذكروا به امم ف- آه، فأغرينا نعم فاغرينا بينهم فأغير فأغرينا طب وليه معايا كده استني كده اسمعيني كده اسمع الغين دي بتطلع ازاي أنا النهارده اتلخبطت كتير ان ليه لا مفيش تاخد ولا حاجه بصي يا حاجه عطيات نعم كلنا بنتعلم الله يخليك يا شيخ أشرف ولازم يبقى عندنا صبر الشيطان هيخش لك يقول لك ايه وانت كل بقى شويه تتلخبطي آه.
وتلخبطي على الهوا قدام الناس والناس سامعاكي دلوقتي والناس كلها عارفاكي انت لا عارفه والله انا بتمنى ان شاء الله ربنا يكرمني ما أنا عايز أقول لحضرتك بس وما عشان- تشاركش يا شيخ اشرف اصل ده لأن مدخل بدل مدخل الواحد الشيطان بيضحك بيتعلم علينا خلاص.
بيه يضحك علينا بيه يقول لنا ايه انتوا لسه كل شويه بقى هتتردوا وتغلطوا وما اعرفش ايه احنا عايزين نبعد الشيطان عننا خالص ربنا يسهل ماشي فايه لازم عشان انت كده بتاخدي اجرين الله اجر يخليك.
القراءه واجر التعتعه إن شاء خلاص الله.
ها ربنا يلا فاغرينا فاغرينا بينهما العداوه لا بينهما ولا بينهم بينهم العداوه والبغضاء والبغضاء الى يوم القيامه الهمزه الهمزه بتاعت البغضاء عليها ايه ولا تحتها ايه والبغضاء ها الى يوم القيامه يوم ولا يومي يوم القيامه تمام وسوف وسوف ينبئكم الله بما كانوا يصنعون بارك الله فيك انت كويس حاجه عطيات ربنا يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله معانا دعاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجميله دعاء ازيك يا دعاء ازيك يا شيخ أشرف عامله ايه الحمد لله ها كويسه ولا كويسه كل سنة وانت طيب وانت طيبه وبصحه وعافيه وان شاء الله زي ما اتفقنا السنه الجايه نبقى على عرفات باذن الله تعالى إن شاء الله ان شاء الله
يا أنا- رب تشرب من إيد الرسول عليه الصلاه والسلام امين يا رب العالمين امين ها سامعين ايه النهارده؟
النهارده من مية زمزم في الحج يا رب يا رب ما احنا من بعد ما نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين نشرب من حاجه تانية صح يا دعاء مم.
في نصيحه النهارده ولا مفيش نصيحه في طيب قولي نصيحه بقى بتاعت آه، كل حلقه رب نشرب احنا كمان من ايد الرسول امين يا رب العالمين امين مم.
لا لا يؤمن احدكم حتى حتى يحب اخيه ما يحب نفسه جميل جدا محدش هيبقى مؤمن الا لما يحب لاخيه ما يحب ايه لنفسه بارك الله فيك هتسمعينا قران النهارده اه من جزء عم ولا منين
هقرا جزء من سوره الرحمن الرحمن مم.
طيب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بارك الله فيك مش عايزك تبطلي يا دعاء تعرفي تقراي الرحمن زي دعاء كده تهيألي صعب يعني ربنا يحفظك يا دعاء ويبارك فيكي ان شاء الله وفي والديك معانا ابو مريم من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ابا مريم ازيك يا شيخ أشرف الله يحفظك كل عام وانت طيب وانت طيب وصحه وعافيه جزاكم الله عنا خيرا خيرا جزاكم ان شاء الله نسالكم دعاء كثير ربنا يبارك فيك أقرأ منين يا شيخ آه، ابدا بقى ان شاء الله يا اهل الكتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بارك الله فيك قراءه طيبه جدا يا ابا مريم بارك الله فيك ربنا يحفظك معانا ام امجد من الاردن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك
كل عام وانتم بخير يا شيخ أشرف وانتم بخير ان شاء الله
لو سمحت أسمع من عند
ابدأ اقرأي من أول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
إيه، أي آية لو سمحت الآية رقم 17 آخر آية آه،
الوجه رقم 110 رقم 17 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بارك الله فيكي يا وفيك أم يا شيخ أمجد أشرف بس خدي بالك من حاجة بس قدير بترقيق الراء أفضل ها صح يعني مش أفضل مش أفضل والله وراء.
على كل شيء قدير طب خدي بالك بقى يا أم أمجد بص أنا أقولها إزاي بص على الشاشة كده شوف أنا أعمل إيه واعملي زي أيوة.
بالظبط قدير بارك الله فيك يا شيخ أشرف وفيك الله وبارك ربنا يحفظك يا أم أمجد الله يرضى عليك كيف قراءتي شيخ أشرف كويسة إن شاء الله ربنا يحفظك الله يرضى عليك و- و- وتابعينا ان شاء الله اكثر يعني بإذن الله تعالى الله يرضى عليك ان شاء الله شكراً ربنا لكم.
يحفظكم ان شاء الله آه، ملكوش آه، زباين النهارده كل قراء كل آه، يعني مشاهدينا الكرام اللي بيتصلوا علينا قراءتهم طيبه ما شاء الله فهطلعوا اخطاء لمين بسم الله ما شاء الله الأطفال يعني معانا الاستاذ احمد السلام إن عليكم شاء الله السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف اهلا بيك يا استاذ احمد الحمد لله ازي الشيخ أحمد الشيخ عبد الله الله الرؤوف يكرمك بيسلموا عليك كل عام وأنتم بخير وانت بخير طيب آه ادفع بقى إن شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ممكن أقرأ اه ابدا من اول وجه بقى الاول ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ساكن بقى اللام بقى كده ساكن بقى انت انت قلقان ليه انت خايف ليه انت لو لو- لو على الهوا كنت عملت ايه وعلى الله فليتوكل فل مش فليتوكل وعلى الله فليتوكل لا. اسمعني بس عشان ما نتخانقش مع بعض يا شيخ احمد ماشي انت عندك ساعات نزعل من بعض لا انا بحبك في الله وانا بحبك والله في الله الله يحفظك فخد بالك لابد من تسكين اللام قول ايه وعلى الله فليتوكل فليتوكل حضرتك بتقول ايه بقى فليتوكل فلي لا ها
وعلى الله فليت ايوه وعلى الله فليتوكل المؤمنون بارك الله معاك فيك يا شيخ دعاء احمد بس اختي صغيره لا نسمعها ان شاء الله ان شاء الله
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف ازيك عامله ايه اسمك ايه تعالوا انت
انقطع الاتصال يا ريت تعاود بينا الاتصال تاني عشان تعرف عليها ان شاء الله شكلها كده طفله جميله يعني ان شاء الله آه معانا الاستاذه اميره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي حضرتك ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله الحمد لله ازي حضرتك والله في نعم والله ربنا يجزيكوا عنا خير يا رب امين يا رب العالمين وبارك فيكم مع إن شاء الله.
حضرتك أميرة بنتي اتكلم حضرتك طيب نسعد بيها ان شاء الله السلام ألو.
عليكم السلام عليكم عليكم السلام إيه- إيه- إيه- المسلمين ما يقولوش الو صح اه ولا يقولوا ايه السلام عليكم ايوه كده جميله جدا منك يا اميره هتقراي معانا يا اميره ايه هقرا سوره البلد البلد ايوه طيب اتفضلي ماشي
انت تقرأ تسيرك ولا أعوذ ايه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد انت حلوه قوي بص يا يا اميره قراءتك ممتازه بس خدي بالك من حاجه القلقله عندك بتقع منك كلها ماشي البلد ما قولش البلد فين الدال تقع مننا ماشي ماشي.
يلا تاني
ووالد وما ولد ولد ولد ايوه لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد كبد ايوه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ايوه كده ممتاز يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
هيحسب ان لم يقدر عليه احد تمام آه طيب
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد امم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بارك الله فيكي اولا مخارج الحروف عندك ممتازه جدا يا اميره محتاجه بس ايه شويه تظبيط لكن بسم الله ما شاء الله قراءتها تمام، ما ممتازه شاء الله.
وبتخلص حلو ما قوي شاء الله.
الحروف المرقق من الفخم ان شاء الله.
وموضوع القلقله ناخد بالنا منه ان شاء الله استاذه نعمه من الاسكندريه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف في نعم والله الحمد لله أنا على فكرة انا بتصل من اول سورة البقرة بس مش بيجمع معايا طيب كويس حضرتك وصلت معانا للمائده اهو ان شاء الله اه الحمد باذن لله الله تعالى ان شاء الله تجمع مع حضرتك على طول ان شاء الله بعد كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابدا ب- منين ان شاء الله آه، ابدأي بقى من آه، ولق- ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل صح؟ وصلنا هنا إن شاء الله.
مم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم وبعثنا منهم اثني عشر طب نقيبا ناخد بالنا من حاجة ايوه اتفضل الميم عندي مضمومة صح؟
اه وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا كويس و وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي و وآمنتم برسلي وعز وعزرتموهم وعزر انا عندي كله مرقق لحد الراء العين مرققه وازاي مرققه صح اه يبقى ايه وعز وبعدين ابتدي اخد هاي بقى تفخيم وعزرتموهم وأقرضتم الله وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار كويس فمن كفر بعد بعد, بعد ذلك منكم فقد ضل فقد ضل اسمع- بص بعمل سواء كده.
السبيل بصي فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل بارك الله فيك يا حاجة نعمة الله ربنا يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله ها معنا اتصال أستاذة دعاء السلام عليكم عليكم السلام زعيم الدقهلية ازي حضرتك عامل ايه؟
في نعم والله كل تقدر الله منا ومنكم ان شاء الله آمين يا رب آمين آمين ان شاء الله ممكن اقرا اتفضلي إن شاء الله
ايه 13 ان شاء الله فبما نقضيهم نعم إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم خدي بالك من حاجة بس نعم.
نقضيهم دي دال ولا ضاد العظيم لا أنا بتكلم على هي نقضيهم ولا نقضهم نقضهم أيوة ناخد بالنا من الضاد فبما نقضهم ميثاقهم
أفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين كويس قوي قوي أستاذ دعاء بس خدي بالك من حاجة أيوة.
توجيه لحضرتك بس خدي بالك الحروف المفخمة عندك محتاجة شوية تقوية ما أنا شوية عندي عندي مشكلة في التفخيم والترقيق لا لا انت بس قراءتك غالبها تدقيق فاحنا عايزين المفخم ياخد آه، تفخيمه والمرقق زي ما حضرتك بتقريه بالظبط إن شاء الله بارك الله فيك يا استاذ دعاء جزاكم الله خيرا خيرا جزاكم ان شاء الله معنا اتصال معنا الاستاذه دعاء من القاهره السلام عليكم الو وعليكم السلام ازيك يا دعاء الحمد لله ازيك يا استاذ اشرف الحمد لله رب العالمين ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس ما تزقيش عليكم كده السلام ممكن اسمع آه هتسمعي ايه سورة القلم القلم اه طب ادفعي
ايه ادفعي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك ال...
وانك وانك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فست آه، فس- فستبت- فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بأيكم ايه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بارك الله فيك يا دعاء بس خدي بالك انت محتاجه ما تجريش كده عشان الجري ها بيدخل الحروف في بعضها ماشي فاحنا مش عايزين نشتبك مع بعض عايزين نفصل الحروف عن بعضها بارك الله فيك آه، معانا الاستاذه صدوف من الاردن
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيكي يا استاذه آه، صدوف معلش
اتفضلي كيف حالك يا شيخنا في نعم والله الحمد لله
بس آه، بدي اخذ شوية نفس لاني شوية هيك ارتبكت لا خدي نفس حضرتك ان شاء الله براحتك ان شاء الله طب عقبال ما تاخدي نفسك أ- اول حاجه طيب وتاخدي نفس حضرتك
اتفضل انا بس هبلغ ال ال الايميل بتاعي عشان اللي عايز يراسلني من خلال الايميل لو عنده سؤال آه، في التجويد او يحب يشارك معايا في البرنامج آه، الايميل بتاعي هو اشرف عامر آه، dot com آه، اشرف عامر underscore هو مكتوب على الشاشه بس انا بقوله تاني للتاكيد اشرف عامر underscore رحمه at Yahoo dot com أشرف عامر underscore رحمة at Yahoo dot com ومكتوب على الشاشة بإذن الله تعالى إن شاء الله اتفضلي يا خدتي نفس حضرتك بقى إن شاء الله
إن شاء الله طيب.
آه، آية 14 ابدأي من آية 14 إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين كنا نصارى ومن الذين أستاذة قالوا صدوف.
إن نعم حضرتك وطي التلفزيون على آخر واسمعيني من التليفون لأن في زمن بيننا آه، وبين طيب.
التلفزيون عند حضرتك
اه اه اتفضل.
يلا يلا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بارك الله فيكي يا استاذه صدوق بس خدي بالك هوديكي توجيه كده وده للمشاهدين الكرام كلهم آه ما عملش اماله مع الالف ماشي في كلمه نصارى لان في عندنا بعض القراءات بتميل منهم اللي بيقلل ومنهم اللي بيميل فقولش نصارى نصارى ما تنفع هي نصارى بارك الله فيكي يا استاذه صدوف آه معانا الحاج فرج السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كل سنة وانتم طيبين وانت طيب يا حاج فرج آه، أنا ه- هقرا سورة النصر النصر اه انت بتدفع كام صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وحد الله لا اله الا الله أنا راجل مشن بالراحة عليا شوية لا ده انا مبسوط بيك جدا يا حاج فرج والله نعم ده انا سعيد بيك وأنا أسعد والله يا شيخ ربنا يحفظك وبعدين ده انتوا أنا يعني أنا راجل مشن عندي 60 سنة ده انتوا البركه 60 سنه شباب لسه يا حاج فرج لا لا لا خلاص راحت علينا لا لا مين قال كده انت لسه شباب بس انت اللي يعني حاسس انت كبير يعني بارك الله فيكم انت كبير مقام بس ان شاء بارك الله الله فيكم الله يحفظكم ان شاء الله ده انت تدعي لنا كتير بقى ان شاء الله وتدعي لقناه الرحمه والعاملين بيها ان شاء الله بارك الله فيكم الله يحفظك اه، اتفضل بقى نسمع منك سوره النصر بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح لا خد بالك بس طب ما- عشان بص خليك معايا يا حاج فرج اتفضل إذا جاء نصر الله والفتح الكسر بتاع الهاء مم.
إذا جاء نصر الله والفتح ممتاز
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جميل
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا طب خد بالك نقول كلمة بس مع بعض كده عشان نظبطها اتفضل واستغفره
اتفضل قول معايا كده واستغفر واستغفره لازم الهاء تطلع واستغفره.
أو لو الهاء مش هتطلع معاك اوصلها بقى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره
أيوة جميلة إنه إنه كان ما توابا انت قراءتك كلها شباب يا حاج فرج لا بارك الله فيك الله يعزك ادعي لنا كتير يا حاج فرج ربنا لازم يبارك فيك تدعو لنا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله شاكرين جدا ويغفر لنا ولكم ونسعد بيك دائما ان شاء الله في برنامج اقرا وتقي وفي كل برامج قناه الرحمه بيقولوا لي خلاص القرب الوقت ينتهي وانا رجعت لكم بقى انتوا صاحيين لسه الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى يعني مشاهدينا الكرام صحصحوكم صح؟
تمام والله ان شاء الله طيب شيخ احمد آه، بما انك معلم قران بقى ربنا يبارك ايه الخطا ال- ال- المشهور اللي سمعته النهارده او اللي تسمعه غالبا في الايات ديت
هو حضرتك يعني بال- الحرف ال- الحرف المقلقل اللي هو الحرف الباء دايما حضرتك يعني يميل للكسر شوية اللي احنا بنسمعه يعني اه وتقريبا في اخر حاجة سمعناها من المتصلين اه من المتصلين يعني برضك آه، الهاء في كلمة آه، ونسوا حظا مما ذكروا به كانوا بيجيبوا معاها آه، ياء ياء، يعني به به اه نعم اللي هو توليد ياء آه. نعم القلقلة عموما القلقلة تميل للفتح وده الراجح نعم آه، لدي نعم آه، لكن في خلاف بين اهل العلم هل تميل للفتح او تميل للكسر او نعم.
تميل لحركه ما قبلها نعم او آه، تتجمل بحركه ما قبلها نعم آه، و- ويحضرني آه، قول الشيخ السمنودي عليه رحمة الله يقول وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقا نعم.
ولا تجعلها كالتي قبل تجملا نعم تمام نعم.
لكن الأصل أنها تميل إلى الفتح زي كلام الشيخ السمنودي نعم.
وده ال- ال- اللي تعلمناه من شيخنا نعم.
تمام آه إيه تاني من الأخطاء اللي سمعتها يعني شائعة من الحاجات الشائعة يعني اللي سمعناها اللي يعني.
سمعناها هنا النهاردة آه اه حضرتك برضك م- يعني في ناس بتقرأ آه، بالنسبة للمست... بالنسبة للمشاهدين اللي كان بيقرأ مثلا كان بيقرأ بال... بالقصر القصر والمد مع القصر بعض.
اه يعني بي... بي... بي... يعني بي... بي... بيدغم الاثنين مع بعض يعني ب- خلاص، في يبقى آية ناخد واحدة بالنا إن شاء الله يبقى كلام حضرتك كده بننبه على مشاهدينا الكرام يا القصر يا التوسط يا التوسط بالظبط تمام نعم.
آه شيخ عبد الرؤوف خطأ واحد بقى كده سمعته النهارده نعم ولا نبدأ- بالنسبة لل- للترقيق يعني معظم ال- معظم المشاهدين يعني اللي ب- ما بيجي يقرأ بي- عمال يخلص بدل- ترقيق وتفخيم اه بدل ما يقرأ الترقيق يعني دايما بفخم اه الحرف المرقق بيفخم والمفخم بيرقق حسب ايه بيرققوا يعني.
اه اللي هي الهيئه محتاجين احنا غير الهيئه والغنى طب لو- برضو كذلك والغنى اللي هي آه، زمن اللي هي- الغنى اه النون زمن الغنى المشددة طيب آه انا هقول لكم بقى على خطأ بقى بسرعه كده اللي هو في الاختلاسات اللي هو في اله- ال- ال- بيسموها ال- ال- ال- ال- آه، اللهجه اما اقول ايه ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا لا هي فنسوا حظا دي من ضمن اللهجات اللي موجوده البرنامج وقته انتهى بسرعه وبشكر في نهايه الحلقه ضيوف الاستوديو الشيخ احمد فهيم جزاكم الله خيرا ربنا يوسع عليك الشيخ عبد الرؤوف عبد الله جزاكم جزاكم الله الله.
خير المره الجايه تكون اقوى من كده شويه في الله.
ايه في في عدم القلق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله آه كما اشكر كل ما اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر وكل اللي حاول يتصل بينا وما عرفش يوصل لنا وكل مشاهدي قناه الرحمه جميعا آه بارك الله فيهم وجعلنا واياهم من اهل القران وجعلنا واياهم ممن يشفع لهم القران يوم القيامه مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ها القران
يأتي يوم القيامة الصيام شفيعا يشفع.
لأصحابه ايوه ياتي القران يوم القيامه شفيعا لاصحابه والصيام القرآن يشفعان يشفع لنا نعم ان شاء الله آه كما اشكر جميع القائمين على قطر الرحمه جزاهم الله عنا خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتق بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب